بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونكمل مع بعض الجنة في بيوتنا نيتنا في البرنامج دون ونيتنا في الحلقات دي عايزين نرجع الحب والدفء في العلاقات جوه بيوتنا وجوه أسرنا كفاية جزر منعزلة كفاية كل واحد عايش في, في, في جزيرة لوحده تعالوا نلم العلاقات الأسرية ونجمع العلاقات الأسرية تاني ال- الحلقات اللي فاتت شوية اتكلمنا على علاقة الأزواج بالزوجات وشوية اتكلمنا على الآباء ودور الآباء والأب القدوة والأب الصديق و... الحقيقه النهارده احنا جايين نتكلم على مفتاح جديد من مفاتيح التعامل وقاعده جديده، احنا كل يوم بنقول قاعده للتعامل جوه الاسره ترجح حضن الاسره. القاعده النهارده خاصه بالتعامل بين الاباء سواء اب او ام وبين الشباب بنات او ولاد والحلقه عنوانها كيف توجه ابنائك ويمكن الموضوع دون اباء كتير وامهات كتير أ- اتعامل مع اولادي ازاي انا مش عارف اتعامل معاهم متعبين جدا بيردوا بغلاسه مش ع... الى اخر الكلام اللي احنا عارفينه ما مستهتر مش حاسس بينا الى اخره فخلينا نبدا ونقول هو احنا اصلا بنوجه ولادنا ازاي ايه الطرق اللي بنوجه ولادنا بيها وتعالوا نحصر الطرق دي آه، اغلبها يعني ونقول بنتعامل بالطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي وبعدين نقول طب النبي كان بيتعامل ازاي طب المبدا اللي كان بيتحرك به النبي في التعامل مع الشباب ازاي ونمسك المبدا ده ونحطه قدام عينينا ونقول للاباء تيجوا نتعامل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل وتيجوا نخلي رمضان بدايه الحكايه دي واحنا حاطين قاعده من اول رمضان تيجوا نعبد ربنا سوا احنا واولادنا فاحنا بنعبد ربنا سوا هيكون سهل ان احنا نكسر حواجز ونبدا نقول تيجي نتفق على طريقه تربيه جديده تيجي نتفق على طريقه معامله جديده في حلقه النهارده عن طرق التوجيه كيف توجه الشباب نوجه الشباب ازاي والحلقه مفيده للكبار ومفيده للشباب كمان ان شاء الله يشاركوا معانا فيها انا عايز اول ما ابدا اقول هم وهم اطفال كنا بنوجههم ازاي كان في طرق شهيره للتعامل والتوجيه وهم اطفال منها احيانا ساعات طريقه اللوم والعتاب آم، مش عارف آه، كل آه، اشرب يعني اسف طريقه الاوامر المباشره انك تدي ابنك امر مباشر كل اشرب نام اغسل سنانك دي طريقه وكان في طريقه تانية طريقه اللوم والعتاب ها هزعل منك عشان خاطري ما تعملش كده وده وهم اطفال يعني وفي طريقه ثالثه وهم اطفال برضه ان انت تلجا لطريقه التهديد ها لو عملت كده تاني والام انتوا عارفين لما يعني ايه تبرق لاولادها ف... فكنا ماشيين بالطرق دي وهم اطفال هم دلوقتي كبروا ودلوقتي بقوا 17 و18 و12 حتى و20 احنا بنستعمل ايه هل ينفع نفضل نستخدم نفس الحاجات اللي كنا بنستخدمها معاهم وهم اطفال ولا لازم نغير الطريقه فانا جاي في الحلقه دي ابدا معاكم وابدا كده معلش بشكل اعرض فيه هم الاباء بيقولوا ايه والطرق اللي بيستخدمها الاباء ايه وما ما بقولش ان كل الاباء ومش هدف الكلام ده ان احنا نقول الاباء غلطانين في كل الطرق دي لكن هدف الحكايه دي ان احنا نتفق تيجوا نلم الشمل كفايه جزر منعزله فخلوني معلش الاباء يستحملوني وانا بعرض خمس ست سبع س- كتير يعني خمس ست سبع اساليب الاباء بيستخدموهم وخليني كده استخدم امثله شعبيه وكاني يعني اعمل دور الابن والاب ف الاسلوب الاول اللي حاليا اغلب اغلب مش كل اغلب الاباء بيستخدموه اسلوب اللوم والعتاب ده اول اسلوب الاسلوب الاول اللوم والعتاب اديكم مثل ام بتقول لبنتها عملتيها تاني حطيتي البطاطس جوه الزيت وحطيتيهم على المقلايه ونسيتيهم ودخلتي اوضتك انت سرحانه في مين انت مين اللي شاغل بالك مش كده حاجات انت كده هتعملي حريقه في البيت لوم وعتاب عادة عادة البنت عادة برضه مش كل البنات عادة بترد تقول ايه كفاية زعيق ايوه سرحانة في اللي انا سرحانة فيه بترد ردود الغلاسة او ردود اللي هي مرفوضة من الاداء الاسلوب الثاني النصح الاستفزازي ازاي اب بيقول لابنه انا بحذرك لو مشيت مع الشلة دي هو نصح بس في كده مقررة بتوجع انا بحذرك لو مشيت مع الشلة دي تاني هتحصل لك مصيبة وهنلمك من اقسام البوليس وساعتها انا مش مسؤول عنك تفتكر الابن هيرد يقول ايه عادة برضه يعني عادة هيرد يقول له انت تعرف ايه عن اصحابي او هيقول في سره طب وانت اصحابك لما كنت قدي كانوا عاملين ازاي ده عادة انا بقول يعني مش كل الشباب كده الاسلوب الثالث التهديد اذا كان رايك ان المذاكره مش مهمه فانا رايي ان المصروف مش مهم فهو ما قالوش مفيش مصروف لكن ايه بيلوح له بان مفيش مفيش مصروف الابن في سر- في سره مش هيقولها ان تخرج من البيت ده حاجه يعني حاجه زي كده يعني الاسلوب الرابع الاوامر اقفل التلفزيون حالا وقوم ذاكر ها هيرد الابن يقول ايه يوه ماليش مزاج الى اخره الاسلوب الخامس المحاضرات تقعد تقول لابنك محاضره طويله ان دون غلط علشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واحنا لما كنا قدك كنا بنعمل كذا وعمرنا ما حد قال لنا خدوا بالكم من مصلحتكم كذا الاسلوب السادس التحقير والاستهزاء انت نسيت تقفل العربيه بعد ما ركنتها انت اصلا انسان بلا مسؤوليه وهيقف ويتنح لي ده الاب بيقول لي وهيقف ويتنح لي ويبتسم لي قوم امشي من قدامي انا مش عايز اشوفك حاجات زي كده الى اخره الاسلوب السابع والاخير المقارنه ان ام بتقول لبنتها علشان كده اختك احسن منك وعشان كده الناس بتحب اختك لان هي بتعامل الناس كويس وهي اخلاقها لو بقيتي زي اختك هتبقي كذا كذا اسلوب المقارنه انا يعني يمكن قلتها بطريقه فيها استفزاز شويه ويمكن مش كل الاباء بيعملوا اللي انا قلته ده بس هي خلي بالكم طرقنا واحنا بنوجه اولادنا بتدور غالبا حوالين شكل من السبعه دول احيانا تهديد احيانا لوم وعتاب احيانا نصح بس فيه استفزاز او فيه نقرزه احيانا اوامر مباشره احيانا استهزاء وتريقه احيانا مقارنه لما كنت في سنك اختك اخوكي شفتي فلانه جارتنا شفتي كذا انا اللي انا عايز اقوله ان الطرق دي اولا اولا قبل ما قبل ما انتقد الطرق دي انا عايز اذكر الاباء الابناء واقول للشباب مهما ابوك مهما ابوك وامك عملوا فيك انا بفكرك ببر الوالدين رغم ان انا قلت كل اللي انا قلته ده وعرضت كل اللي انا عرضته ده لكن انا عايز اقول للشباب بفكرك ان في حاجه اسمها بر والدين وان احيانا دمعه ام دمعه ام غضبانه منك تكون اشد عند ربنا من ذنوب سنه وان احيانا احمرار وش اب من غضبه يكون اشد عند ربنا من مئات الذنوب وان لو مات امك او ابوك وهم غضبانين انت في مصيبه انت في مصيبه شديده او انت مت وهم غضبانين انت برضه في مصيبه شديده فمش معنى ان انا مش موافق على الطرق اللي بيستخدمها الاباء ان ده مبرر يا شباب ان احنا ما نبقاش برين او ان احنا نرد غلط او ان احنا نتعامل بقسوه انت مالكش مبرر لان ولا تقل لهما اف دي دي مطلقه انت مامور بالبر من الله تبارك وتعالى انت صيامك وقيامك ي- يعني من لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من لم يدع قول الزور قول الزور هنا مش معناها شهاده غلط قول الزور يعني كل كلام غلط من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه وإذا كان البرنامج عن الأسرة السنة دي فلو أنت مش هتتعامل مع أبوك وأمك كويس في رمضان وبعد رمضان عشان تستفيد من رمضان يعني صوم أهو صيامك يعني أهو تعبان وخلاص لكن ثواب صيامك وانت بتتعامل باللهجه دي مع ابوك وامك لا يصح. بعد ما قلت كده للشباب انا عايز ارجع تاني للاباء والامهات. واقول للاباء والامهات مش دي الطريقه الصحيحه وعايز اقول ان السبع طرق دي في حاجه احسن من كده بكتير واقوى من كده بكتير وان التريقه على الولاد وخاصه لو هنتريق قدام اخواتهم ولو إخوا- قدام اخواتهم البنات ولو هنتريق قدام البنات قدام اخواتهم الولاد او قدامهم وبعضهم و- و- عموما اسلوب التريقه او اسلوب التهديد او اسلوب التحقير او اسلوب ال- كل ال- كل الحياه او اسلوب الاوامر او اسلوب المحاضرات كل الاشكال دي في حاجه احسن من الكلام ده كله والحاجه دي نبويه والحاجه دي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ودي يعني الاصل ودي الاصل في المعامله مع الشباب مع كل الشباب الاصل في التعامل مع الشباب الحاجه اللي انا جاي اعرضها في حلقه النهارده كيف توجه ابنائك لازم نبدا بالمبدا ده ايه المبدا ده حاجه اسمها الاحترام والتقدير تقصد للكبار لا اقصد للشباب انت محترم انت مقدر انت غالي انا بحترمك انا بقدرك انا بتعامل معاك على انك كبير انا بتعامل معاك على انك راجل صدقوني يا جماعه من سن خمس سنين لسن عشرين وخمسة وعشرين مهما كان وحش عارف لو وصل إلى أسوأ درجات أنا آسف يعني إدمان المخدرات لازم تفضل معاه بتتعامل أنا بحترمك لأن ملوش حل غير كده صدقوني المبدأ ده بيه الكبار يبقوا كبار وبيه الصغير يبقى كبير لأن الإنسان في الآخر عايز يبقى محترم البني آدم جواه انزيمات وجواه هرمونات بتنادي أنا عايز أحس أنا محترم خلونا نحترم ولادنا يا إخوانا خلونا نحترم شبابنا خليه يطلع وانزيمات الاحترام بتفرز بشكل طبيعي مش مكبوتة فيطلع ذليل يطلع عيل في مثل سوري حلو قوي قوي قوي يقول لك كبره يكبر صغره يصغر على على اولادنا كبره يكبر حتى لو كان صغير صغره يصغر اكتر يبقى عيل اكتر كبروه يا اخوانا انت راجل المبدا ده مبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يقول لي السبع اساليب اللي انا قلتها قبل كده اسلوب النصح الاستفزازي التهديد الاوامر المحاضرات التحقير المقارنه هات لي جيب لي حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم استخدم واحد من الحاجات دي ولا واحد يا اباء ويا امهات انا جاي اعرض عليكم كلام جبته من علم النفس وتجسد علم النفس كلام نظري لكن محدش عمله زي النبي صلى الله عليه وسلم فكرة مبدأ الاحترام والتقدير وتعالوا احكيها لكم بامثله نبويه اصل الكلام الكلام مش هيشرح بيقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مره في وسط الصحابه و و و وعطشانين ومحتاجين ميه والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد القعده دي قاعد فيها مين فيها ابو بكر وفيها عمر كبار الصحابه وسعد بن معاذ قاعد اهو وابو عبيده بن الجراح اسامي جامده جدا جدا جدا كويس والدنيا حر وعطش شديد والصحابة عطشانين فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فجاء إناء في ماء فالنبي أول واحد جنبه على إيده اليمين شاب صغير غلام عشر سنين احنا عندنا في الإسلام نظام نظام ايه انك لما بتكون في سيستم انك لما تيجي بتشرب او بتسلم او داخل على ناس بتبدأ بالايه باليمين وتلف فالمفروض نبدأ باليمين لا بس في ناس كبار قاعدة فتخيلي لو حضرتك أم بقى أو حضرتك أب وابنك عندك 10 سنين وبقى ناس كبار كبارة كده جايين عندكم في البيت انت اصلا مش هتشوفه ده مش موجود اصلا ولو قالك يا بابا عايز اشرب اسكت يا ولد مش عايز اسمع صوته واسكت على جنب بص النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه هو مبدا الاحترام والتقدير مسك النبي صلى الله عليه وسلم الاناء وبص للشاب وقال له اتاذن لي أن أبدأ بالكبار وصلت تأذن لي النبي بيقول لولد عنده عشر سنين من فضلك تأذن لي أظن الجملة دي تتشرح في كتب يعني يعني ممكن يتعمل كتاب على مبدأ الاحترام والتقدير ويتجاب الحديث دون هو ده اللي يتشرح في الكتاب حط بقى ها آباء وأمهات كده وضحت أكتر أتأذن لي تعرف تعامل ابنك كده بقى خلي بالك هو مبدأ في الآخر والمبدأ ده لو استخدمته صح هتعرف تشتغل بعد كده وابنك بعد كده هيبقى حاسس ان هو محترم انا كبير انا في عين ابويا كبير ولما يغلط بس مش عايز اصغر في عين امي اصلها بتديني احترام مش عايز افقده اتاذن لي ان ابدا بالكبار والولد يبدو متربي على الحكاية دي على مبدأ الاحترام فقال لا يا عم لا يعني انت ممكن تقول هي بس مجاملة حلوة لا ليه قال لا أؤثر بنصيبي منك أحد بقى أنت تديني وأنا أدي لحد تاني أنا عايز أخد من إيدك ولا ده مش 10 سنين ده طبعا شفتوا شفتوا بيكبروا يكبر تخيل بقى الاقي ولد عنده 10 سنين وحد قال له الكلمتين دول تأذن لي ادي للكبار يقوم عامل كده ومش ما يعرفش يرد و... انما الثاني كده جدع اسد كده عشان كده طلعت امه بتقود الامم كانوا بيرعوا الغنم بالتربيه دي طلعت لان ناس محترمه اتاذن لي ان ابدا بالكبار لا اؤثر اسف لا اؤثر بنصيبي منك احد طب هتعمل ايه يا رسول الله فنظر النبي الى الكبار وقال لهم هذا حقه فابدا به اشرب يا غلام مبدأ عظيم مبدأ اللي بيتربى عليه يطلع راجل والله لو عايزين نهضة محتاجين نربي على المبدأ ده وصدقوني يا جماعة الناس والشباب لو اتعودوا عدم الاحترام والتقدير انسى فكرة النهضة انسى ان يطلع جيل يعمل نهضة ال- الم... خلقت النهاردة غاية في الأهمية لو عايزين نغير مستقبل بلادنا وعايزين يطلع شباب وبنات رجالة ياخدوا ثقة في نفسهم ويغيروا وأنا الحقيقة بسعد جدا لما ألاقي أي نموذج في بلادنا بي- بيطبق المبدأ ده سواء أب أو أم أو مؤسسة احنا هنفرجكم دلوقتي على مثل مدرسة مشي بهذا المبدا مبدا الاحترام والتقدير و- وبيطبقوه وبيطبقوه على شبابهم تعالوا نتفرج على التقرير دون ونشوف مبدا الاحترام والتقدير واملنا في نهضه امتنا من خلال ناس كتيره تطبق المبدا ده تعالوا نشوف مع بعض تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا
زي ما احنا متفقين ان الاحترام ده طريقين انتوا تحترموا فالكبار يحترموا لازم يبقى طريقين النهارده بالذات موضوعنا اهميه احترام الكبار للاولاد تفتكروا ده- ليه ده مهم؟ ليه الكبار مهم انهم يحترموا الاولاد؟ وايه اشكال الاحترام دي؟ آه قمر كان عندك قصه عايز تقولها انا مره كنت كان اصحابي عندي وكنت انا متعصب شويه فبعدين مامتي دخلت وكانت بتتكلم معايا إيه، فانا غصب عني عليت صوتي عليها وهي قدرتني فما رضيتش تحرجني قدام اصحابي إيه، فاستنت يعني لغايه لما مشي وبعدين آه، كلمتني بالراحه وقالت لي ما عملتش كده تاني و- وانا احترمتها عشان يعني احترمتني قدام اصحابي وقدرتني انا برضه بتحصل معايا كتير لما ابقى مع اصحابي آه، انا بتنرفز على مامتي بس مع مامتي بس هي مش بترضى تعاقبني قدام اصحابي بس اعتقد لو كانت عاقبتني كنت هبطل زي ما شفنا في في كلام الولاد ولد كان بيتكلم على ان مامته احترمته قدام صحابه وقد ايه هو قدر ده فحس بالذنب يمكن اكتر من لو كان مامته زعقته قدام صحابه والملفت النظر ان الواد اللي بعده يعني ده بيتكرر معايا كتير مشيت زياله على مامتي قدام صحابي كتير فلما انا سالته لو انت كنت اتعاقبت كان حصل ايه؟ قال كنت مش هكررها فبس عايزين نلفت نظر لموضوع التوازن ان ان دينا ربنا سبحانه وتعالى من يعمل مثقال ذره خيرا يره من يعمل مثقال ذره شرا يره كل ما احنا بنحترم الولاد مش معناه ان احنا ما نساعدهمش يحترمونا وما نساعدهمش يحتفظوا على احترامنا ليهم يعني لما الولد بصوته يعلى على مامته لازم ياخد نتيجه لفعله في الحاله دي هو هيلتزم وفي الحاله دي هيحافظ على احترامه ليه ببساطه لان هو احترم
مفيش اوضح من كده للاباء والامهات تعرف تحترم ابنك كده تعرف تعامله على انه كبير كده طب اديك مثل تاني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما ربنا أم- امره وانذر عشيرتك الاقربين هو قعد ثلاث سنين سرا لا يجهر بالدعوه وبعد الثلاث سنين اعلن الاسلام يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قام جامع العيله كلها كل العيله وابو لهب و- والعباس وصفيه وكل بقى الناس الكبار كل كبار العيله وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولته الشهيره والله لو لو ضللت الناس ما ضللتكم ولو كذبت الناس ما كذبتكم لو ضحكت على الناس كلها مش هضحك عليكم انتوا عيلتي اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد انا بنذركم انا ربنا اني رسول الله اليكم من يبايعني على الاسلام فما قام احد فطلع له ولد عنده سبع سنين علي بن ابي طالب قال انا ابايعك على الاسلام فضحك الناس كلها هو ده العيل ده تعمل ايه يا رسول الله فقال له النبي نعم انضج لك ابايعك فسكت الناس ايه ده ايه اللي عمله ده فتقدم سبع سنين انت محترم انت مقدر فجاء علي بن ابي طالب فوضع يده في يد النبي تخيلوا لو الامهات ربوا ولادهم كده تحصل نهضه لازم لازم لازم لازم ننتصر لازم الدنيا تتغير لان لان الولاد دول مش هيقبلوا لما يكبروا ما يحترموش في مجتمعهم وفي بلادهم لانه اتربى من نعومة اظفاره انا محترم ما اقبلش ما بقاش محترم امدد يدك ابايعك فبيع النبي هو هو ده علي اللي بعد كام سنة عشان انتوا اتريقتوا وضحكتوا عشان عنده سبع سنين هو ده اللي هيفتح خيبر هو ده اللي هيبقى خليفة المسلمين امير المؤمنين عليه بن ابي طالب هو ده اللي النبي هيقول له انت مني بمنزلة هارون من موسى ليه؟ لانه راجل ليه بقى راجل؟ لانه اتربى انت محترم ده مبدأ يا اخوان يا اباء يا امهات ارجوكم وخلي بالك هيفضل في حضنك طول عمره لانه في الاخر بيدور على حد يديله هذا الاحترام ده انزيمات دي هرمونات دي دي احتياج بيولوجي احتياج احتياج فطري اصحابه مش هيدوا دي لان هم اصحاب زيهم زي بعض لكن انت هتديها له انت هتديها له ولذلك بص على طالب بيحب مدرسه او مدربه في التمرين هتلاقي دي وراها بيحترمه بيقدره بيديله حاجات تخليه يشعر بنفسه فيحب مدرسه قوي طول العمر او يحب مدربه في الرياضه اللي بيلعبها كوره ولا سباحه طول العمر انت اولى بابنك انت اولى تديله ديا طب اديك مثل ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم البنات الاحترام مش للولاد بس للبنات كمان كانت تأتي الجارية الجارية البنت الصغيرة 8-9 سنين تأخذ بيد النبي إلى السوق ليشتري لها ما يشاء ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم انت متخيل حاجة زي كده يا رسول الله تعالى معايا السوق أنا عايزة كذا فيروح معاها انا فاضلكم انا فاضي اللعب العيال ده يلا يا شاطره روحي شوفي يلا يا ماما روحي شوفي حد يوديكي تعالي معايا حاضر عايزه تشتريه ايه ده طب بص دي هتقول لي اه ما هو ده للناس اللي يعرفهم طب بص التقدير والاحترام لشاب ما يعرفوش بيحكي ال... بيحكي الحكايه دي شاب الشاب دون اسمه ابو رفاعه العدوي ابو رفاعه العدوي دون بيقول انا ما كنتش مسلم وما كنتش متاكد من دين الاسلام صح ولا غلط فرحت المدينه اسال ده شاب عايز يعرف ده شاب خلي بالك ده فيه مبادئ الاحترام ده قاطع مسافه من بلده عايز يفهم فوجدت النبي يخطب واقف على المنبر وبيخطب في الصحابه فقلت يا محمد جئت شاب غريب بيتكلم عن نفسه شاب غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه مش لاقي له دين فنظر إلي خلي بالك هو قطعه عندك فاكرين ال ال الطرق ال طرق التوجيه لما اكون بتكلم تسكت خالص لغايه ما اخلص دي طريقه اتعلم ما تقاطعش حد في طريقه ثالثه اهمال مش موجود يكمل كلامه عشان ما ي... ما, ما يستاهلش انه يترد عليه لانه بيقاطع مش مؤدب فنظر في وجهي فعرف اني جاد هو برضه خلي بالكم يا شباب عايز الناس تحترمك يعني برضه ساعد الناس انها تحترمك بص في وشي ده ولد عايز يعرف تخيل عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قول كده تصور اقصى حاجه تتخيلها وهو بيخطب فنزل من على المنبر وتقدم بين الناس حتى اتاني وقال ائتوني بكرسي فجبنا له كرسي فجلس امامي يعلمني بصوت مرتفع والناس تسمع عمل ايه نقل الخطبه من هناك لهنا يعني ما فيش حاجه غير عاديه يعني نقل المكان بس حد تخيلوا ابو رفاعه ده حصل في قلبه ايه ساعتها تخيل الاحترام لاي درجه فنقل المكان فظل يعلمني حتى قال لي افهمت فهمت فقلت نعم يا رسول الله كنت بقول له يا محمد فقلت نعم يا رسول الله فقام وعاد إلى المنبر يكمل خطبته وصلت يا أخوانا أنت مش مش موجود أنت مش نكرة أنت ليك قيمة أنت ليك قيمة والقيمة دي أنا حاسسها وعارفها وبتعامل معاك عليها واحد من من الصحابة بيقول كنت شابا جلدا فجاء النبي في الحج على ناقته والناس تتزاحم عليه وأبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب يمنعون الناس لتمر الناقة فزاحمت عليه فاهمين يعني إيه عايز أوصل له فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني من الشباب فقال دعوه دعوه خليه يجي فجئت فأخذت بناقة النبي صلى الله عليه وسلم أقودها يعني أنا بس بقود الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم يميل ليربط على كتفي ما ما قال لهمش آه، ابعدوه فكل شويه النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويقوم مطبطب على كتفي انت محترم انت مقدر انت ليك قيمه ممكن يا اباء نغير الطريقه اصل انت ما تعرفوش ده ده مزعج ازعاج ده لا ينفع فيه احترام ولا تقدير ده ما بيحسش الكلام ده كلام اوعى تقول الكلام ده مفيش انسان مش محتاج التقدير صدقوني يا اباء هو بيسمع الفيديو كليبس بيتفرج على حاجات مش مظبوطه اصحابه بيقولوا له اشرب مخدرات ها انت بتعمل ايه انا بعلي صوتي ممكن اقول لك انك مهما عليت صوتك صوتهم اعلى من صوتك ممكن ما تعليش صوتك لكن تعلي صوتك بطريقه ثانيه اديله احترام صوتك هيبقى اعلى صوتك هيبقى اعلى لان هو كبشر محتاج دي انا انا يعني لو قعدنا نقولها من هنا ال ال يعني ال لو قعدت احكي لكم قصص النبي واحترامه للشباب هتتعجب ده مبدأ يا اخوانا شوفوا يختار شباب صغير يعملوا قضايا كبرى فاكرين مين اللي شال الاكل والزاد للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة مش اسماء يعني ادها سر الهجرة يعني ادها سر المكان اللي هو مختبئ فيه يعني ابا بنت عندها 21 سنة سر في منتهى الخطورة انا واثق فيكي خلي بالك من احترامه ان هو ي- ي- يحملهم اسرار ومهام كبرى يا اسماء احنا هنبقى في الحته الفلانيه وانت اللي هتجيب لنا الاكل تعرف آه، شوفوا حد يصدق يا اخوانا ان شاب عنده 16 سنه اسمه اسامه بن زيد يعين قائد جيش والجيش ده فيه ابو بكر وعمر طب دي جت ازاي انت عايز تقول لي ان هو ما كانش يصلح ليها والنبي حط واحد لا يصلح احنا 16 عند سنه عندنا ما علينا يعني لكن لكن 16 سنه قائد جيش وعلى فكره اوعى تفتكروا انها كانت حاجه عاديه في ناس ما كانتش موافقه وفي ناس كانت متضايقه قالوا اتجعله قائدا على جيش فيه ابو بكر وعمر الناس قالت كده قال انه لخليق لها هو يقدر عليها يعني الموضوع اوعى تفتكروا ان تعيين اسامه بن زيد قائد جيش كانت مساله كده ايه النبي قالوا اه وايه وهم متعودين على كده لا ما كانتش عمليه سهله كانت عمليه صعبه وما مرتش بسهوله وفي ناس شككت في الموضوع لكن النبي اصر وطلع أسامة بن جي- زيد قائد جيش وقائد جيش رايح فين؟ رايح يحارب الروم القوة الكبرى في العالم في ذلك الوقت يعني يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ايه الثقة دي يا رسول الله؟ ازاي تدي واحد عنده 16 سنة الثقة دي؟ و- و- واتربى ازاي اسامة بن زيد عشان لما يوصل 16 سنة يكون اهل للثقة دي؟ اتربى ازاي ده؟ اصل ده تربية النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرسالة ايه كأن رسالة من النبي تعيين أسامة بن زيد رسالة من النبي لكل شاب انت في عينيا محترم اهل ثقة ورسالة لكل اب وام كلفوا ولادكم بمهام وحسسوهم ان هم كبروا ويقدروا يقوموا بيها ما تستعجلهمش كبروهم حتى لو كانوا بيعملوا تصرفات صغيرة كبروهم شيلوهم مسؤوليات ده انا شيلت أسامة بن زيد قائد جيش وعنده 16 سنة وانت مش عايز تديله مصروف بيت لمدة شهر يتابع مصروف البيت مش عايز تديله عربية يصلحها مش عايز تديله كذا مش عايز تديله كذا ما بقولكش آه، تدلعه انما بقولك حسسه ان هو محترم الاحترام مبدأ